السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم محبته بهذا الحب أبشركم وقد كنا نتكلم في أسباب الأسباب الجالبة لمحبة الله من الأسباب الجالبة لمحبة الله الحب في الله قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابي للمتحابين فيه ووجبت محبتي للمتزاورين في ووجبت محبتي محبتي للمتبازلين في حب المسلمين ربنا يحبك إلى الباحثين عن محبة الله إلى الذين يبحثون عن محبة الله لهم هذه فرصة لا تعوض فرصة حقيقية لا تعوض أن تحب المرء لا تحبه لا تحبه إلا لله ده سبيل لمحبة ربنا ليك وجبت محبتي للمتحابين فيه آه أنت بتحب فلان عشان شكله حلو ودمه خفيف وبتحب فلان عشان بيخدمك وبتحب فلان عشان بيحبك وبتحب فلان عشان اتعودت انك انت تعيش معاه وما تستغناش عنه و و و الاسباب كثيره جدا لكن تقدر تعد لي مين بتحبه لله عشان خاطر ربنا بس مش لمزاجك ولا لمصلحتك ولا لهواك بتحبه لله مين هو ده اللي يجلب لك محبة الله أنا أحبكم في الله اللهم ارزقني الإخلاص أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في ذلك شوفوا بقى ملايين الأرض من المسلمين أنا بحبهم في الله في الله والله في جوف الليل كده وأنا راقد على السرير وأقول ألاقي نفسي كده اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بس اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بس ونام حب بقى واحد غاوي حب حب المسلمين كلهم كلهم كل المسلمين كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم ارزقنا التوحيد الخالص الشاهد ايه آه من منطلق هذا الحب أسأل الله أن يحبنا من منطلق هذا الحب أصل جديد من أصول الوصول إلى الله تعالى أملك عصا التحويلة أصل جديد من أصول الوصول إلى الله تعالى أملك عصا التحويلة كلنا عارفين قصة عصا التحويلة ديك وأخطرها بعض الناس بيركب القطار والقطار اليومين دول الكلام عنه كتير بعد حوادث القطارات في كل دول العالم حوادث كثيرة جدا للقطارات وعجيبة وأخطر ما في حوادث القطارات عنصر المفاجأة وإنه ما يعرفش يعمل إيه ما ما فيش تصرف لأن التصرف مش في إيده يعني اللي راكب عربية ولقى مفاجأة ممكن يتصرف أو يحاول يتصرف لكن اللي راكب القطار بيفاجأ بحادثة هو مش شايفها ولا يعرف عنها حاجة اللي راكب القطار بيفكر ان السواق هو اللي سايق اللي جو اللي قدام خالص في القاطرة والحقيقة ان في عامل صغير في ايده عصاية صغيرة قد كده حديدة اسمه عامل التحويلة يبقى القطار ماشي كده وعامل التحويلة يروح عامل القضيب كده يروح القطار ماشي الناحية التانية خالص مش من ال من السائق وإنما من العامل يا ترى عصاية تحويلة قلبك في ايد مين ماشي عصا التحويلة بتاع قلبك اللي بعد ما تبقى ماشي كده تروح محول كده او تروح محول كده بعيد عن ربنا الفلوس النساء الشهوة واحد صاحبك هو اللي مضيعك الشلة زوجتك ولادك عصاية التحويلة مع مين محتاجة وقفة محتاجين نتفاهم محتاجين نعرف انت مسلمها لمين احنا محتاجين نسترجع قلوبنا فرصتنا في الوقت الحالي قبل ما تضيع الفرصة وتتحول وندور على عصا التحويلة ما نلاقيهاش أولا يجب عليك أن تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يد تلك لما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه يضعه قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم قال سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الشاهد هذا اعتقادك الأول ثانيا ينبغي أن تعتقد أن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة قلبك ضعيف ومش في إيدك وسهل تحويله مشكلة في إيه شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف بس احنا حقيقة أوضاعنا في قصة كعب بن مالك قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور كأنه قطعة قمر قطعة قمر وكان إذا سر استنار وجهه يا ترى أنت أصل دي تابعة للقلب يا ترى أنت قلبك بيهلل ويستنير وجهك إمتى لما تلاقي أكلة بتحبها لما تشوف مسرحية كوميدية لما تتفرج على فيلم لما تشوف واحدة لما امتى ولا قلبك بيهلل ووشك بي بيستضيء وينور لما تأدي طاعة لما تختم ختمة لما تساعد مسلم لما تفرج كربة عن مسلم امتى قلبك بيطير فرحا املك عصا التحويلة بعض الناس بيبقى ماشي في الطريق إلى الله ودايما أقول هذه الطريق دحض مزلة مزلة يعني بتزحلق الثبات عليها يحتاج يقظة وحذر سبحان الله العظيم لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى قال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال فتلك التقوى التشمير والاجتهاد خلي بالك من الطريق هتقع احذر احذر انك تزل من على الطريق تقع تضيع حد يحولك حد يضحك عليك حد يخدعك حد يفتنك وبمناسبة القطار هيجي معانا أصل مهم جدا هيجي بعدين اسمه كن كالقطار مهما زاد وقود القاطرة اللي هو العاطفة لا يخرج عن القضبان اللي هو المنهج وذلك ببركة ثقل وزنه اللي هي العلم على بصيرة المشكلة انك انت وانت, وانت على القضبان حد يحولك عصاية التحويل انت سبتها في ايده زي بقول كده زوجتك تزيغك تضلك مشكلة كبيرة في زوجات نعمة من نعم ربنا علينا فعلا ربنا قال كده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال كثير من العلماء وورد في الحديث أيضا أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دين الزوجة الصالحة سكن ومودة ورحمة وقرة عين الزوجة الصالحة نعمة ونعيم وفضل وبركة ورحمة الزوجة الصالحة زي ما الرسول قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجه الماء فإن قام جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات شوف البيت البركة ده وفي نساء عدو لزوجها إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم اوعى تديها دي عصا التحويلة اللي تبعدك عن ربنا تشغلك عن ربنا تنسيك ربنا وانت كمان مع زوجك نفس الشيء تعاونوا على البر والتقوى خدوا بايدين بعض للجنة قول لها وقولي له عايزين نوصل الجنة وفي الجنة المتع كلها والشهوات كلها والسعادة كلها والرضا كله والملك وإذا رأيت ثم رأيت إذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا نعيم وملك ملك ملك ملك حقيقي ملكا كبيرا الشاهد ان الانسان ينبغي عليه الا يملك عصا التحويله في يد احد سلم لله جل جلاله خلي الشرع هو اللي يوجهك هو اللي يقودك هو اللي يوصلك ما تسلمش حد العاطفة العاطفة الدينية المتأججة العاطفة الدينية العالية دي بعض الناس بيستغلها حصان طروادة ويوصل لقلبك بيها ويدخل جوه قلبك يعيث في قلبك فسادا فحافظ على قلبك حافظ على عاطفتك واتجه إلى ربك سبحانه وتعالى طالبا رضاه ورحمته وفضله وعافيته وأقبل عليه من أصول الوصول إلى الله تعالى كذلك لا تمكر فيمكر بك كثير من الناس ما بيعرفش يتعامل مع ربنا كما ينبغي بيفكر انه ممكن يخدع ربنا انه ممكن يمكر على ربنا انه ممكن انه ممكن يكذب على ربنا انت اذا كتبت علينا خادعتنا مكرت علينا تقدر تقدر تعملها وعلى الناس كلها الا الله مع ربنا ما تقدرش ما ينفعش ليه لان الله عليم بذات الصدور فهو عليم بما في راسك وعليم بما في قلبك وعليم بما في خاطرك علمه بهذا يجعلك مكشوف قدام ربنا مفيش حاجه مستوره فانت بتمكر في الظاهر وربنا شايف نيتك انك بتمكر واخطر ما في قضيه المكر انك اذا مكرت على الله مكر الله بك قال سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا سبحانه وتعالى يقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام هي دي انت اوعى تنكر على الله فينكر بك وانت لا تشعر ودايما اقول لك انت مش قده الناس اللي بتحارب ربنا بالربا انت قد ربنا الناس اللي بتمكر ربنا سبحانه وتعالى بيمكر بك طب انت قده ما تقدرش اعرف مقامك ما تمكرش على الله شوف مثلا في اول من تسعر بهم النار ثلاثه رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم قال علمته من أجلك يا رب هو ده الخطر إن ده مكر بيعلم لنفسه وبيقول لربنا أنا علمت ليك قال كذبت مش ليا علمت ليقال عالم شوف المكر بقى إيه إنه لما زعم ان هو بيعلم لله ليقال عالم والحقيقه انه ليقال عالم ربنا جعل الناس يقولوا عالم ده نوع من انواع المكر هو بيقول لله ولكن من جواه بيقول عشان الناس يقولوا عالم فربنا يخلي الناس يقولوا عالم استدراج كيد سبحان الله العظيم بعض الناس كتير بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى باللف والدوران والخداع قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هي دي المشكلة الكبيرة المذبذب دايما مرتاب ملألأ مش ثابت ولا متوجه ولا صادق ولا واضح ولا صريح فتكون عقوبته أن يمكر الله به أشهر قصة في موضوع المكر قصة اليهود لأن اليهود دول أشهر مكارين في العالم ألا لعنة الله عليهم قصتهم في المكر مشهورة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الناس دول قالوا لربنا سبحانه وتعالى فضلنا يوم أمرنا بيوم ما نشتغلش فيه نعبدك فيه فربنا أمرهم بيوم السبت يعبدوا الله فيه لذلك المفروض على اليهود أنهم يوم السبت ما يشيلوش الشاي عن الشاي يوم مفرغ للعبادة تماما أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه يبتليهم يختبرهم يمتحنهم فهم كانوا صيادين على ساحل البحر يوم السبت ممنوعين من الصيد لأن يوم عبادة فربنا سبحانه وتعالى يخلي يوم السبت السمك يطلع على شط البحر ويشوفوه بعينيهم قدامهم يوم السبت على الشط على الرمل كده السمك ماشي على الرمل يوم الحد يجوا يرموا الشباك في البحر ما يلاقوش سمك حد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة ما فيش سمك ويوم السبت السمك يطلع على البحر يطلع لهم لسانه انا اهو وهم ممنوعين حدش يقدر يمد ايده فاللي حصل ايه انهم بدأوا يمكروا على ربنا جم يوم الجمعة وحفروا حفر في الأرض وملوها مية ونصبوا عليها الشباك يوم الجمعة ده يوم شغل ويوم السبت قعدوا حطوا رجل على رجل وربعوا ايديهم كده واحنا ملناش دعوة ولا كأنهم عملوا حاجة السمك خرج من المية يمشي على الشط وده من مكر الله ليهم لأنهم مكروا على الله مكروا على الله حفر حفر وحطوا فيها مية ونصبوا على شباك وكان قادرا جل جلاله ألا يخرج السمك في هذا اليوم وقادر سبحانه على أن يعلم السمك أنه يبعد عن عن شطهم يقفز بعيد عن شباككم قادر لكن من يمكر يمكر الله به خرج السمك ووقع في الشبك هم قاعدين يقول احنا عملنا حاجة يا رب لا اصطادنا ولا عملنا ده حتى السمك في ميه بتنكر على مين بتلعب على مين يا ناس بتنكر على ربنا كده عايز يزني في واحدة فيقوم يقول لك هتجوزها عرفي ده مكر عنده قرشين ومش عارف يشغلهم عايز يسلفهم بالربا يقوم يقول له ايه اشتري الثلاجة واشتريها منك مكر يعني ايه يعني يروح معاه يشتري الثلاجة يقول له انا هسلفك اهو آه عشرة آلاف جنيه ولا ألفين ألفين جنيه تشتري بيهم تلاجة يسلفوا ألفين جنيه يشتري التلاجة يدفع ألفين جنيه التلاجة ويروح هو واخد التلاجة يقول اديها لي بقى بألف وخمسمية ولا بألف ومتين وياخدها منه بألف ومتين سلفه ألف وألفين وبعد كده اشتراها منه بألف ومتين يبقى اداله ألف ومتين جنيه بألفين جنيه مكش لف ودوران حوط سميه زي ما تسميه بس كتير في حياتك انت تاجر مدرس موظف والموظفين في موضوع الرشوة والمكر واللف والدوران بتلف على مين بتلف وتدور على مين بتمكر على مين ربك سبحانه وتعالى شايفك يعلم سرك وضميرك يرى قلبك يعلم هدفك يرى تخطيطك يعلم تدبيرك سبحانه وتعالى اوعى تنسى اوعى تغفل اوعى تنكر على الله الطريق الى الله سبحانه وتعالى عايز صدق وهيجي معانا برضو في اصول الوصول الى الله تعالى الصادق حبيب الله لكن شوف الصدق ازاي قال اصدق الله يصدقك اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله اصدق الله يصدقك اصل القصه دي عارفها ايه ان رجلا اعرابيا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى غزوه من الغزوات فقال يا محمد ارايت ان قاتلت معك فقتلت ارايت ان امنت بك وقاتلت معك فقتلت اين اكون قال في الجنه قال ابسط يدك اذا ابايعك فبسط يده فبايعه رسول الله فلما كان في بعض الغزوة قسم له رسول الله قسمه من الفيء فحمله في حجره حتى أتى رسول الله قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة قال اصدق الله يصدقك فلم يغب كثيرا حتى أتي به وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه قال صدق الله فصدقه الله ما فيش لف ودوران انا عايز اموت في سبيل الله اصدق وربنا يصدق صدق صدقه الله هي دي القضيه ما فيش مكر فيش حوط فيش لف ودوران عايز تتجوز ايتوا البيوت من ابوابها ابوها ومهر واشهار والدنيا كلها تعرفها ان فلانة زوجة فلان عايز تشغل فلوسك اشتري ثلاجات وحطها في بيتك اشتريها بمية وبيعها بعشرة آلاف حلالك تعال عدل بلاش تلف وتدور مش عاجبك الشغل المرتب ضئيل والع... ومدة شغل كبيرة سيب الشغل ما تنكرش قلتها لبتوع الفران الدقيق اللي بيجيله لو اشتغلته هخسر ما تشتغلهاش لكن ما ينفعش تاخد دقيق الغلابه وتبيعه قوت الغلابه الرغيف اكل عيش الغلابه ما تمكرش اخوتي في الله انا احبكم في الله اسال الله ان يرزقني واياكم الصدق والاخلاص اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص اللهم ارزقنا الصدق في طلب الاخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب الصدق اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة اللهم أصلح نياتنا وأصلح أحوالنا وأصلح أعمالنا اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك اللهم أصلحنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء لنكون من عبادك الصالحين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته